أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان حكايتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس في كتاب أعمال الرسل الفصل 2 من الآية 43 لحد الآية 47 والفصل 3 من الآية 1 للآية 26 والفصل 4 من الآية 1 للآية 3 دي الحلقة الرابعة من سلسلة الكنيسة المسيحية الأولى واللي هيحكي لنا القصة شخصين غايوس اللي كان في الجيش الروماني واللي قابل يسوع قبل ما يتصلب بكام شهر وطوبيا اللي كان من عيلة كلها قطاع طرق واللي كانت السلطات بتطرده وقت ما قابل المسيح سفر أعمال الرسل كتبه لوقا الطبيب في شكل رسالة لصاحبه ثوفيلوس ودلوقتي خلينا نسمع غايوس وطوبيا وهم بيحكوا لنا الحكاية
أنا اسمي طوبيا اتولدت في عيلة كلها حرامية وقطاع طرق وده اللي خلاني أعيش حياة صعبة خالية من الأمان والراحة ورغم إني كنت صغير لكن كنت مجرم بالوراثة ومليش أي مستقبل ولما دخل يسوع حياتي حول يأسي وحزني لسلام وفرح حوالي 30 سنة لحد دلوقتي وأنا بخدم المسيح بخدمتي للآخرين ساعدت زميلي ورفيق رحلتي غايوس في نشر دعوة يسوع المسيح وفي زيارتنا لمدينة أفسس قابلنا سوفيلوس اللي فتح بيته لكل اللي عايز يعرف يسوع المسيح
اهلا بيكم اهلا بيكم في بيتي انا شايف ان عندنا ضيوف جداد النهارده شكرا لوجودكم معانا النهارده هنكمل قرايه ومناقشه رساله لوقا الطبيب يا ريت اخونا طوبيا يبدا اجتماعنا بالصلاه قبل ما غايوس يبدا درسنا النهارده
أشكرك يا سوفيلوس نصلي أبونا السماوي الحبيب احنا بنشكرك على هديتك الرائعة من خلاصنا من الهلاك وإيماننا بابنك يسوع نشكرك ونسجد ليك انت الله الواحد خالق كل شيء ممتلئ نعمة وحق أرجوك خلي روحك القدوس يفتح عينينا وعقولنا عشان نستقبل الحقيقة اللي قدمتها لنا عن طريق خادمك المخلص لوقا بنطلب منك الشفاء وقوة الإرادة والراحة لخدامك صوفيا وبانوس اللي اتصابوا وهم بيوعظوا في شوارع أفسس يا رب يا رب أرجوك بارك اجتماعنا الليلة دي واحنا بنرفع لك طلبتنا في اسم ابنك العزيز ومخلصنا يسوع المسيح امين ودلوقتي غايوس هيقرا لنا جزء من رساله لوقا وبعدها هنتناقش ونسمع الاسئله
شكرا يا طوبيا لما اتقابلنا قبل كده عرفنا ازاي حل الروح القدس على جميع المؤمنين اللي اجتمعوا في اورشليم يوم الخمسين كان يسوع المسيح بشر بنزول الروح القدس على تلاميذه قبل ما يصعد للاب عشان يريح نفوسهم ويقوي ثقتهم فيه الروح القدس هو اللي قوى بطرس بطرس الضعيف والخايف واداله جرأة التبشير بالحقيقة في الهيكل بطرس كان معاه الروح القدس وده اللي خلى رسالته تبقى فعالة ومؤثرة في أسابيع قليلة المجموعة الصغيرة اللي كان فيها 120 واحد بقت آلاف من المؤمنين اللي بيعلنوا إيمانهم بيسوع بكل شجاعة رغم الرفض والاضطهاد اللي تعرضوا له من أهلهم اليهود ودلوقتي هقرأ عليكم جزء من رسالة لوقا وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وصار خوف في كل نفس وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحده واذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطه قلب مسبحين الله ولهم نعمه لدى جميع الشعب وكان الرب كل يوم يضم الى الكنيسه الذين يخلصون وصعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعه الصلاه التاسعه وكان رجل اعرج من بطن امه يحمل كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسال صدقه من الذين يدخلون الهيكل
ساعدوا راجل عاجز انا ما بقدرش امشي ساعدوني ادوني حاجة انا جعان وعاوز اكل
لحظة يا يوحنا أنا عاوز أساعد الراجل ده بطرس بطرس احنا ما معناش فلوس أنا عارف يا يوحنا أنت بس صلي لي أنا متأكد إني شفتك هنا قبل كده اسمك إيه؟
اسمي لاوي اتولدت اعرج وانا ما بحبش الشحاتة لكن مغصوب عليا مش قادر اشتغل
من فضلك ارفع راسك ما تحطش عينيك في الارض بص لنا ايوه ايوه كده بص لي في عينيا بص انا ما عنديش ذهب ولا فضه لكن اللي عندي حدهولك هات ايدك امسك ايدي باسم يسوع المسيح الناصري قوم اقف امشي لكن يا سيدي انا انا مش فاهم انا ما اقدرش اقف اقف وامشي
ايه ده اب- اب- اب- ابتديت احس برجليا بص بص انا قادر افردهم يا ناس يا ناس أ- انا قادر اقف يا ناس بيتهيألي اني هقدر امشي ايوه انا قادر امشي انا انا عمري ما مشيت في حياتي انا همشي مش مصدق اني بقدر امشي مش مصدق مش مصدق اني بقدر امشي الحمد لله
انا بقدر امشي انا قادر امشي معجزه ايدك ايدك ابوسها يا سيدي ايه اللي حصل للاعرج؟
حد يشيلني ده بيمشي وبيتنطط خلاص بمشي.
الراجل الطويل اللي واقف هناك ده هو اللي شفاه وخلاه أنا يمشي اسمه بطرس انا شفته قبل كده مع يسوع النصيري يا بني إسرائيل مالكم بتبصوا علينا وكأننا احنا اللي خلينا الراجل ده يمشي ده إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا هو اللي شفاه الرب اللي بيمجد ابنه يسوع بإنه يسمح لينا إننا نعمل المعجزة دي باسم يسوع يسوع اللي انتوا سلمتوه لبيلاطس ورغم انه كان مستعد يسيبه لكن انتوا رفضتم انه يطلق سراحه وطلبتوا الحريه لواحد قاتل بداله قتلتوا واهب الحياه لكن الله قومه من الموت واحنا كنا شهود على قيامته الراجل ده ربنا شفاه باسم المسيح وانتوا كلكم تعرفوه وتعرفوا انه مولود اعرج الإيمان بيسوع المسيح هو اللي شفاه بس الكهنة قالوا إن يسوع كافر اسمعوا يا أصحابي أنا عارف إن اللي عملتوه في المسيح كان بسبب الجهل وإنكم سمعتوا كلام القادة بتوعكم لكن كل اللي حصل للمسيح كان بيتمم اللي قالوه الأنبياء عنه اللي قالوه عن المسيح من مئات السنين الأنبياء اللي اتنبأوا عن آلامه وموته وقيامته من بين الأموات ارجعوا عن خطاياكم لربنا وهو هيطهركم من كل ذنوبكم عشان تيجوا عليكم اوقات فرج ونعمه من عند الله الرب وعد ابراهيم انه هيبارك كل امم الارض بواحد من نسله وبعت يسوع المسيح من نسل ابراهيم علشان يباركنا ويخلصنا من خطايانا
أنا وطوبيا وأندراوس كنا مع بطرس ويوحنا عند الهيكل في اليوم ده وشفنا بعنينا معجزة شفا الراجل الأعرج أنا كضابط روماني شفت إصابات وموت كتير يمكن ده كان مخلي مشاعري باردة وما بتتأثرش وعلى طول بسخر من الناس اللي بتحكي عن معجزات شفا وغيره ما كنتش بصدق في الحاجات دي لكن من يوم ما شفت يسوع المسيح بدأت أصدق في معجزات الشفا وإحياء الموتى يسوع الناصري بدل الإحساس بالذنب واليأس اللي كان جوايا بالسلام الداخلي وشرف مشاركة رسالته مع الناس لكن الحقيقة بعد صعوده للسماء ما كنتش متأكد إننا هنقدر نكمل رسالته لكن يوميها عند البوابة اللي بتوصل للهيكل شفت بعيني تأييد الروح القدس لإيمان بطرس بطرس شاف الراجل الأعرج المعجزة دي كان كل الناس بتتكلم عنها في أورشليم ولفتت نظر كهنة الهيكل ولما بطرس كان بيتكلم ظهروا الحراس والكهنة أشكالهم ما كانتش تسر أبدا والغضب كان باين على وشهم
يوه انت تاني انت مش عارف انك ممنوع من الكلام مع كهنة الهيكل انتم يا جليليين مش هتتعلموا ابدا مصممين على نشر الفوضى منين ما تروحوا وايه كل الدوشة دي
ألكسندر أنت مش عاوز راجل اتولد من بطن أمه أعرج يفرح إنه عرف يمشي على رجليه لأول مرة في حياته
لو انا فاكر كويس اه، انت اسمك يوحنا مش كده مين الراجل الاعرج اللي بتتكلم عنه ده
ممكن تكون عمرك ما خدت بالك منه ده كان بيقعد عند بوابة الهيكل يشحت لسنين طويلة
الكسندر انت دايما كنت بتودي وشك الناحية التانية لما تشوفني قاعد عند البوابة وعمرك ما اديتني فلس واحد لكن انا باسم يسوع الناصري قدرت امشي ومش هشحت تاني لا منك ولا من غيرك اياك تتجوز حدودك معايا وبطل تتنطط وتجري حوالين الهيكل بصوتك العالي ده كده بتشوش على الصلاة جوه الهيكل شاول هنعمل ايه مع الناس دي نقبض على القادة بتوعهم ونمشي بقية الناس وتقبض علينا بتهمة ايه احنا امرنا ان محدش يجيب سيرة يسوع الناصري ده مرة تانية وانت خالفت الاوامر دي في الهيكل يا حراس حطوهم في السجن وانتوا يلا ك- كل واحد على بيته يلا قبل ما نقبض عليكم انتوا كمان
اوف كنت فاكر ان احنا خلصنا من يسوع الناصري ده بعد ما صلبناه
ها ودلوقتي بعد ما قرينا الجزء ده من الرسالة أكيد طبعا عندكم تعليقات وأسئلة وإحنا مستعدين للمناقشة والإجابة على كل الأسئلة اتفضلوا اتفضل حضرتك اسمك إيه وإيه سؤالك
شكرا يا غايز اسمي ميلاس أنا مؤمن بالمسيح من ثلاث سنين ولما سمعت عن محاربة كهنة الهيكل للمسيح والمؤمنين بيه عرفت إن كل اللي بيحملوا رسالة المسيح بيواجهوا المقاومة لأن الشيطان بيقاوم وصول الخلاص للناس من خلال الإيمان بيسوع قبل ما أقبل المسيح في حياتي كنت بحارب عشان لقمة العيش كنت بنحت تماثيل الآلهة وأبيعها في المحل بتاعي وكنت عارف إن ما أقدرش أعمل كده وأنا مسيحي ومشكلة أكل العيش فضلت واقفة شوية بيني وبين الحصول على الخلاص بإعلان الإيمان بيسوع اللي عاوز أقوله إن دايما في حاجات بتقف بين الإنسان وبين خلاص نفسه وأنا محتار ليه كهنة الهيكل بيحاربوا يسوع ورسالته اللي شفت إنه المؤمنين بالمسيح ناس طيبين فعلا
شوف يا أخي ميلاس أسئلتك دي حيرت عقول ناس كتير ويمكن نلاقي بينا النهاردة حد ممكن يجاوب على الأسئلة اللي سألتها توفيلوس تحب تبتدي؟
أصارحكم بحاجة يا أصحابي أنا ما صدقت شهادة صاحبي لوقا عن المسيح أول لما قالها لي بصراحة حاولت أبعد وما أسمعش كلامه لكن في ليلة كده كنت قلقان ومش جايلي نوم خرجت أتمشى في الجنينة كلمة واحدة بس اترددت في ذهني زي ما يكون حد بيكلمني بصوت عالي الكبرياء كبريائي هو اللي واقف بيني وبين الخلاص أفكاري أنا هي اللي كانت بتحارب الخلاص وكمان منصبي اللي كنت وصلت ليه بتعبي في شغلي سنين طويلة كنت في السلطة وكنت بعامل العبيد عندي معاملة طيبة وكنت كريم قوي مع الفقراء لكن اكتشفت ان كل الصفات الكويسة دي ما جابتليش السلام الداخلي في الليلة دي بكيت وصرخت ليسوع المسيح أطلب منه الخلاص والسلام
اسمي ديماس مقاومتي ليسوع كانت بسبب تعليمي أنا أنا معايا أربع شهادات عليا في أربع تخصصات مختلفة درست في روما واسكندرية وأتينا وكمان في أورشليم كنت بعتبر نفسي مثقف وحكيم لدرجة إني ما كنتش مقتنع بكلام المعلمين اليهود لكن لكن كانت روحي تعبانة وقلبي فاضي زي البيت المهجور لكن بعد ما عرفت يسوع المسيح وحسيت بمحبته مالية قلبي عرفت نعمة السلام الروحي في الإيمان بيسوع المسيح غافر الخطايا
الظاهر إن الكبرياء ومحبة النفس هم حجر العثرة اللي بيقف في طريق وصولنا للخلاص الكبرياء بيخلينا ما نشوفش أخطائنا التعليم أو التدين الظاهري ما بيخلقش جوانا قلب نقي الكبرياء الكبرياء يا جماعة بيمنع السلام الداخلي وإحنا لازم نكون عارفين إن الثروة الحقيقية هي الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح توفيلوس أنا شايفك رافع إيدك عندك حاجة عاوز تقولها لنا؟
أيوة اتفضل
شكرا يا غايوس في عامل تاني واجهته في ليلة المصارحة والتوبة اللي حكيت لكم عنها الخوف كنت خايف من فقدان السلطة والنفوذ اللي بتمتع بيهم يعني كان لازم أواجه الكبرياء والخوف قبل ما أقبل المسيح في حياتي وبيتهيالي إن هي دي المشاعر اللي كانت عند قادة اليهود والكهنة اللي كانوا بيحاربوا يسوع المسيح وتلاميذه معظم القادة عندهم مكانة بسبب إنجازاتهم في الحياة وخوفهم من إنهم يفقدوا مكانتهم وسلطانهم هو ده اللي بيخليهم يحاربوا يسوع لما ظهر يسوع في الهيكل وابتدى يعلم الناس بسلطان ملوش مثيل في المعلمين اللي سبقوه وعمل معجزات كتير محدش عارف يفسرها وقدرته إنه يكسب قلوب الناس بتواضعه ولمساته المؤثرة كل ده خلى السلطة الدينية تخاف على نفوذها وتأثيرها على الناس إنه يتاكل ويضعف بسبب يسوع وكلامه أنا قدرت أسيطر على خوفي وكبريائي ورحبت ليسوع المسيح بالدخول لحياتي علشان يمنحني السلام والراحة لكن هما كانوا مرعوبين وسعوا إن الحاكم الروماني يحكم بصلب المسيح علشان يقضوا على تهديده لنفوذهم لكن اللي هم مش قادرين يفهموه إن رسالة يسوع هتستمر بقوة وعمل الروح القدس روح الله وبإخلاص المؤمنين بيه وبخلاصه للبشرية
في الليلة دي ناس كتير من الحاضرين في بيت سوفيلوس شهدوا ليسوع المسيح وحكوا ازاي قدروا يغلبوا كبريائهم وصلوا للإيمان وللسلام الداخلي قدروا يتغلبوا على خوفهم قد ايه جميل الاعتراف والصراحة بيذوبوا الفروق بين الإخوة ويخليهم كلهم عايشين كأنهم جسد واحد القبض على بطرس ويوحنا في ساحة المعبد كان فيه جانب كويس لما اتكلموا عنه في بيت سوفيلوس شجاعتهم في مواجهة الاضطهاد كانت سبب مهم في انضمام عدد كبير من المؤمنين الشجعان لكنيسة المسيح
وانت يا ترى قلبك مشتاق للسلام الداخلي آمن بالرب يسوع المسيح وانت تخلص يا ترى بتصارع جواك في قرارك انك تآمن بالمسيح يا ترى كانت الأسباب زي اللي جت في حكاية النهاردة البعض بيقاوم المسيح بالكسل أو بالكبرياء وساعات بالطموح وساعات بالثروة وفي ناس بتقاوم المسيح لأنها خايفة من رفض الأصحاب أو خايفين إنهم يخسروا وظائفهم مسيحيين كتير بيقابلوا مواقف زي دي لكن يسوع المسيح دايما بيقول سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطي لكم لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا لما بنسلم نفسنا ليسوع بيدينا السلام الحقيقي وبيدينا بركة الخلاص وده أغلى من أي كنوز في الدنيا يسوع بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل شيء آخر يزاد لكم لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك في الأول إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتآمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
أنا جيت سلمتك يا قلبي يلي غفرت لي ذنبي أنا جيت سلمتك قلبي يلي غفرت لي ذنبي معاك همومي بتزول وافرح وياك على طول معاك همومي بتزول وافرح وياك على طول
ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك في الجوع قلقك شبعين في الخوف بتشجعني في الجوع قلقك شبعين في الخوف بتشجعني
انت مهون للغربة ومعايا في ظروفي الصعبة انت مهون للغربة ومعايا في ظروفي الصعبة انت الدواء المراضي وانت الاول ضعفي انت الدواء المراضي وانت الاول ضعفي
ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك في الجوع قلقك شبعين في الخوف بتشجعني في الجوع
انا ليا يد قوية وعين سهرانة عليا انا ليا يد قوية وعين سهرانة عليا شماله تحت راسي يمينه تعانقني شماله تحت راسي يمينه تعانقني
ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك في رجوع قلقك شبعين في الخوف بتشجعني في الجوع قلقك شبعي في الخوف بتشجعني
ده صليبك رافع راسي وموتك سر خلاصي ده صليبك رافع راسي وموتك سر خلاصي أسيبك وأروح لمين وانت سددت الدين أسيبك وأروح لمين وانت سددت الدين
ما اقدرش اعيش من غيرك يا راويني يا يسوع